بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين موضوعنا حسب البرنامج عن الشعور بالمراره وده مرض روحي زي ما الاباء كده وصفوه ومرض منتشر للاسف وله اشكال كتيره يعني ممكن يكون الشعور بالمراره بسبب التجربه واحد زي ايوب لما تقروا سفر أيوب تلاقوه عمال يوصف المرار والحزن اللي هو فيه وعمال يقول أنا بشتهي الموت بس ربنا مش راضي يموتني ويقول مثلا قلت للقبر أنت أبي وللدود أمي وإخوتي وصف صعب يدل على شعور صعب جدا ولما جم يعزوه قال لهم يا ريتكم تسكتوا لأنه لو سكتوا هتريحوني أنا مش ناقص فممكن المجرب بيبقى عنده مرارة شديدة جدا جواه اللي فقد حد غالي اللي حصلت له حادثة صعبة شعور المرارة ممكن يكون مرتبط بالظلم الشخص المظلوم بيبقى عنده مرارة شديدة حتى ربنا يسوع له المجد بحكم بشريته قال نفسي حزينة جدا لأنه كان داخل على ظلم شديد وبهدلة و... وكان صعبان عليه من أن الناس بتخونه وقال الكتاب عنه بدأ يكتئب ويدهش يعني يبكي بحرقة شعور المرارة ممكن يبقى مرتبط بإحساس الفشل أو إحساس الخطية يعني بطرس لما بكى بكاء مرا المرارة هنا إحساس الذنب الفظيع يجيب مرارة فظيعة أن الواحد يكون غلط في حد في حق حد و ومش عارف يصلح غلطه بتجيب إحساس بالمرارة صعب شعور المرارة ممكن يبقى مرتبط بالمقارنة زي ما وصف الكتاب حنة أم صمويل وقالت أنا إنسانة مرة النفس لما كانت بتصلي بحرقة وظنها عالي الكاهن إنها سكرة سكرانة وقال لها انزعي خمرك عنك قالت له يا أبي أنا يا سيدي أنا إنسانة مرة النفس أنا في مرار جواي شديد قوي الموضوع مش مش مش سكر إذا المرار يا أحبائي له أشكال كتير منه بيكون التجارب أحيانا الظلم أحيانا احساس الذنب كمان المرار بيبقى مرتبط احيانا بالوحده الشديده يعني القديس بولس تعرض الى اكثر من فتره فيها وحده مره وقال انا كنت لوحدي ومن الامم لم يقف معي احد ولكن الرب وقف معي ولا يحسب عليهم لكن لما ذكرها واضح انه كان في مرار انه كل ولاده كل احبائه تخلوا عنه في وقت شعور المرار يا احبائي بينتج عنه حاجات كتير ينتج عنه احيانا ياس زي ما كاد ايوب يقع في الياس وبقى يصرخ لربنا يا رب خدني وكفايه مثلا يونان عدى عليه شعور بالمرار من كتر ما هو عنيد مع ربنا فقال لهم ارموني في البحر بيأس طب هنرميك هتغرق وهتموت في غلطك وانت هربان من ربنا من كتر المرار يائس لكن من رحمة ربنا ما سابوش يغرق فشعور المرار لما يستمر فترات طويلة يدفع الإنسان في يأس وأظن يهوذا كان عنده شعور شديد بالمرارة لكن للأسف ما كانش معاه رجاء فوقع في يأسه وهلك شعور المرارة كمان ممكن يبقى مختلط بغضب يبقى الواحد غضبان على الناس أو على نفسه أو على ربنا زي أيوب كان في وقت كان غضبان على أصحابه لأن كل كلمة بيقولوها بتستفزه وكان غضبان على ربنا من كتر المرارة اللي هو فيها ساعات بقى واحد يبقى غضبان على نفسه جدا ازاي عملت كده فيبقى الغيظ هنا غيظ داخلي وشعور المرارة ممكن يكون مرتبط يا أحبائي كمان بالغيرة المرة حتى وصفها القديس يعقوب قال الغيرة المرة تمييزا لي عن الغيرة في الحسنى الغيرة في الحسنى يعني واحد يغير من واحد بيصلي يصلي زيه واحد يلاقيه بيعمل خير يقول له خليني أخدم معاك أنا غيران منك أنت عمال تعمل رصيد في السماء دي غيرة حلوة دي لكن في الغيرة المرة الغيرة المرة اللي خلت اخوات يوسف يحقدوا عليه ويرموه في البير وعاوزين يخلصوا منه دي غيره مره والغيره المره دي موجوده في كل جيل وتخلي الواحد مش مستمتع بحياته زي الابن الاكبر في قصه الابن الضال الاب كان مستغرب من موقفه طلع يقابله يقول له يا ابني اخوك كان ميت وعاش انت ازاي مش فرحان ده العبيد فرحانين يعني الطبيعي انك انت تدخل تاخده بالحضن وتقول له يا ابني يا اخويا الحمد لله على سلامك اخوك كان ميت وعاش انما بسبب الغيره شايف كل حاجه غلط بقى يغلط في الاب ويغلط في الاخ وكل حاجه شايفها غلط لانها غيره مره قال له ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن وانا جديا لم تعطيني لأفرح به مع أصحابي أنا اللي بخدمك السنين دي كلها إيه يا ابني ده إيه اللي أنت بتقوله ده ولا حاجة من اللي بتقوله صح يا ابني كل مالي فهو لك وأخوك كان ميت وعاش أنت بتقول حاجة غير الحقيقة خالص المرارة تعمي الإنسان المرارة الشديدة دي تعمي الإنسان مثلا شاول الملك كان فرحان جدا بداود في الأول وداود كان بيعزف له وبعدها بشوية داود خلصه من جليات ولغاية كده وشايفه صاحب ابنه يونسان اتعلق بداود قوي كويس شاول مش زعلان وفجأة سامع البنات بيغنوا يقولوا ايه قتل شاول ألوف وداود ربوات والمرارة اشتغلت والحقد ملأ قلبه وما بقاش عارف ينام وعاش على كده لغاية ما مات مش عارف يعيش مش عارف يعيش طب داود مش عاوز يموتك وداود مش عاوز ياخد مكانك وداود زي ولادك وداود هو اللي سطر على غلطك انت مالك بيه يعني انما المرارة الشديدة دي خلته يكره ويحقد ويبقى صعبان عليه نفسه طول الوقت ويقول لك الناس بتكرهني والناس بتتآمر عليا وعاش في في فكر غلط وهلك شاول لأن الكراهية مرارة يا أحبائي اللي عايز بيكره ده عايش في مرار خلونا بقى ندخل في العلاج لأن هو ده المهم شعور المرارة إن كان حزن شديد إن كان غيرة مرة إن كان إحساس بالذنب فظيع إن كان إحساس بالظلم زيادة أو كل ده بيجيب مرارة اولا عاوز افكركم بقاعده ان ربنا يسوع ده المر لانه وصف الكاس اللي جه في ليله صليبه كان مقصود بيه شعور المرار لانه كرر ثلاث مرات ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس مقصود بيها ايه الكاس مره قوي مره شعور ال الخزي والعري والإهانة والبهدلة والظلم شعور صعب لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك ويعيدها تاني وقبلها بكام يوم لما مامة يعقوب ويوحنا جاية تقول له ولادي يقعدوا جنبك ويتشرفوك قال لا أيستطيعان أن يشرب الكأس التي أشربها دي كأس مرة قوي قالت له يستطيعان قال لا طب يشربوها إذا ربنا يسوع لما بيتكلم عن الكاس يقصد المرار، فالشعور بالمرار شاركنا فيه المسيح. عشان كده قيل عنه إذ كان قد تألم مجربا إيه يقدر أن يعين المجرب، وده أول حاجة في العلاج. لا ينقذ الإنسان من مرارة حلقه، مرارة قلبه إلا التركيز على الصليب. يعني هقول لك أنت عايش في وحدة مرة، بص على المسيح. ما كانش معاه حد وعدت عليه لحظات صعبة جدا وأقرب الناس خذلوه والمرار اللي انت فيه أقل من المرار اللي هو فيه اتعزى بيه أهو معاك يعني لو محدش جنبك المسيح جنبك وهو اللي حاسس بيك لأنه ده المر عارف يعني ايه الناس تكسفك وتخذلك عارف كده مجرب ده كويس لو انت قلت حزن شديد اقول لك هو في حزن اصعب من اللي شافه المسيح ليله صليبه عنده حزن شديد فلما تبقى مكتئب وحزين قوي وفي مراره جواك برضه بص على الصليب ساعات نل- نلاقي ان الشخص اللي عنده مرار نقول له امسك صليب خشب كده وخليك دايس عليه وافضل اصرخ يا رب يسوع ارحمني يا رب يسوع شيل عني يا رب يسوع اللي اتصلب اسندني او حط صوره للصليب وافضل مركز عليها لانه كلمه صوره الصليب دي حتى القديس بولس وصفها في غلاطيا وقال انتم الذين قد رسم امام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا فده اول تدريب او اول علاج للشخص اللي بيعاني من مرار ايا كان نوع المرار مرار الظلم او مرار الحزن او مرار الذنب او مرار الخطيه في الاخر العلاج واحد بص على المسيح امسك صليبه وايه حمل عليه ادلق عليه المرار اللي جواك ده وهنا نصيحتي ليكم معلش ما تطلعوش من الصلاه بسرعه الشخص اللي تعبان قوي ما يكفيهوش دقايق صلاه اعملوا زي الحنة أم صمويل الست دي ست عظيمة لما كانت ضرتها عمالة تستفزها بكلام وعمالة تشيل جواها تشيل جواها هتفرقع خلاص راحت عند الهيكل وسجدت وقعدت لها ساعة ساعتين مش عارفين قد ايه وعمالة تعيط وعمال وشها يغير وعمال إنما لا- يقول الكتاب خلصت صلاة لم تعد مرة النفس لم يعد وجهها وجهها مغيرا والشارع فلما تدخل تصلي وانت تعبان قول له مش هطلع انا مش طالع انا ما عنديش حل غيرك انا مخنوق انا مش طايق نفسي انا مش عارف افكر انا هفرقع شوف لك حل فيا مش هعرف اروح لحد تاني لن اطلقك لن اتركك ان لم تباركني صدقوني ال- الوصفه دي ما بتخيبش ما تستعجلش وتفتح الباب وتخرج لا ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك عيط اصرخ رفص اعمل اللي انت عاوزه لكن ما تطلعش غير وانت ايه خدت نفسك وحسيت المراره طلعت حتى مرارة الغيرة من الناس علاجها الصلاة مرارة الإحساس بالذنب علاجه الصلاة مرارة حزن شديد علاجه الصلاة فأرجوكم ما عندناش بديل ما عندناش بديل غير الصلاة والشيطان يتفنن في الوقت المرارة انه يدخلك في سكة يهوذا أرجوك بلاش سكة يهوذا خليك سكة بطرس يهوذا مشي في سكة ضلمة هلك بطرس سكته كانت نور بعدها بساعات المسيح خده في حضنه وكله اتصلح أول راجل قابل المسيح فجر يوم القيامة كان بطرس عشان ربنا يقول له خلاص راحت خلاص يا ابني فيعني شوفوا كم ساعة بس اللي عيط فيهم لكن فكت بعد كده تاني حاجة أقولها اعرف سبب المرار اعرف السبب احنا قلنا على الأقل أربع أسباب كبار لو خدتوا بالكم من الكلام قلنا إما إن تجربة خارجية أو إحساس ذنب أو مشاعر وحشة غيرة مرة أو ظلم على الأقل دول يعني لو هي خطية شديدة ملهاش غير التوبة كاره شخص فحاسس بمرار بتغير منه كل ما تسمع انه ناجح ما دي وحشه دي ده معناه قلبك مش حلو فانت لازم تجري تنظف قلبك لازم تحب الشخص ده ما تاخدش شكل شاول الملك وتهلك وانت مسيح الرب ليه تضيع ابديتك يعني شاول ده كان ممكن يبقى له نجم في السماء دلوقتي اتمسح بالروح القدس وعمل في الاول معجزات او حروب بايد ربنا وكان ماشي كويس وكان تلميذ صمويل النبي ده احنا نتمنى نشوف صمويل ده بعينينا صمويل ده حاجة كبيرة قوي في العهد القديم هلك بسبب الغيرة فلو كانت غيرة أو كراهية أو مشاعر خطية هي سبب المرار عليك على التوبة التوبة يعني افحص نفسك يعني اجري على أب اعترافك يعني اهرب من الخطية يعني امسك في الإنجيل في التناول أنت عارف يعني إيه توب لو هي إحساس بالذنب المرارة دي نتيجة إحساس شديد بالذنب صدق في الغفران يعني إيه صدق في الغفران إحنا أحبائي ساعات نستكتر على نفسنا الغفران بس ربنا اللي عمله على الصليب ده مش قليل في آية تقول إلهنا يكسر الغفران ربنا يحب يسامح مين يصدق ان اللص اليمين اللي صحيفة ثوابه دي يعني ملهاش آخر وبعدين اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك شا شالت كل التهم تفكرني مرة كنت في زيارة في السجن من عشر سنين كده وبعدين آه، كنا بنعمل قداس فجالي راجل وشه كده ملخبط قلت يا رب استر فقال انا عاوز اتناول قلت له طيب وماله هتعترف قال لي مفيش وقت نعترف انا كاتب لك كلمتين في الورقه دي خدهم وبعدين اقراهم بعدين هتديني الحل انا قلت اديله الحل احتياطي لحسن يعمل فيا حاجه لا انا حسيته راجل غلبان و... وأعت... يعني صدقت ان هو تايب وكاتب كلمتين في ورقه صلينا القداس واديته الحل واتناول روحت بقى وانا سايب الورقه في جيبي أول دخلت بيتي طلعت الورقه انا عمري ما ما اتخضيت الخضه اللي شفتها اول سطر قتلت ثلاثه ثاني سطر زنيت مع لسته رابع سطر كميه خطايا من النوع التقيل وجرائم جرائم مش خطايا جرائم فبقيت م- مذهول ايه ده يا رب ده كل ده يا رب هتشيله كل ده يا رب انت دفعت ثمنه طبعا هو مش ما تحاسبش على 90% من الحاجات دي والا كان اعدم 100 مره ده تلاقيه اتحاسب على واحده كده بس اللي بانت يعني خطيه من دول لكن الج- الخطايا دي كلها ربنا يكسر الغفران خطاياكم لا أعود أذكرها طيب أنت لازم تصدق صدق أن ربنا شال اللي فات مات خلاص قديس بولس صدق أن اللي افترى اللي عمله ربنا شاله قال أنا كنت مجدف ومفتري لكن تفاضلت نعمة ربنا علي جدا فقال أنا أفعل شيئا واحدا أنسى ما وراء وإيه وأمتد إلى ما هو قدام فتلاقيه وشه حلو وفرحان ومنطلق أهو ده لو كان إحساس الذنب غلبه ما كانش اتحرك من مكانه أبدا لكن عرفت تسامح نفسك يا بولس أيوة عرفت إذا كان ربنا مسامحني هقعد بقى أعدد على نفسي وأقول أنا وحش ما أنا وحش بس خلاص كفاية هو مسامحني وأنا فرحان بالغفران بطرس لو كان ما نسيش عملته واحساس الذنب غلبه لو كان المسيح قال له بتحبني يقول له انا بحبك وده منظر واحد تساله وانت لسه هتناديني باسمي انما بطرس بمنتهى الطفوله والسذاجه والبساطه قال له طبعا بحبك قال له انا عارف انك بتحبني خلينا مع احساس الذنب المر نقاوم ال- الاحساس ده بالرجاء في الغفران إلهنا بيشيل الخطايا بجد مش كلام في لحظة صدق بتقول له سامحني يا رب من قلبك بتتشال ولحظة اعتراف صادق قدام أبونا والصليب فوق راسك بتتشال وداخل تتناول يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية فبتتشال إذا كان المرار ده سببه حزن رديء تمسك دايما بوعود الكتاب الحزن الرديء او حزن التجارب يحتاج دايما نظرة الرجاء احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة ما تبصش تحت رجليك تحت رجليك حادثة وفاة ظلم وجع قلب بكرة ايه بكرة أكاليل بكرة سما جميلة بكرة قديسين بكرة ملايكة بكرة فرح لا ينطق به ومجيد بلاش تبص تحت رجليك بص قدام بص لبعيد تمسك بالرجاء لأنه الرجاء المنظور ليس رجاء ما ينظر الإنسان كيف يرجوه أيضا ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقع بالصبر فرحين في الرجاء عيش دايما على الأمل يا رب بكرة أنت هتغير الدنيا بكرة نقابل حبايبنا في السماء بكرة تمسح كل دمعة من عيوننا بكرة يا رب الألام تتحول إلى أكاليل وأفراح عيش بهذا الرجاء تقوم تغلب حزنك وتنتصر عليه بعد الصليب في قيامة أنت يومين صليب طب بعديهم قيامة هياخدوا وقتهم الصليب ويخلص لكن القيامة ما بتخلص القيامة تستمر إلى الأبد آخر حاجة أقولها اعمل زي ربنا يسوع عشان تطلع من المرار اللي انت فيه اخدم ناس عندهم مرار تصور انك لما تشيل مع ناس حياتها مره تلاقي المرار اللي في حلقك او في قلبك خف الخدمة هي الحل صدقوني لما الواحد ين- ي- يحط دماغه زيادة في متاعب الناس ومشاكل الناس وهموم الناس يلاقي مشاكله خفت ما عادش حاسس بيها ما عادش مركز عليها حتى المشاعر المجروحة تتلم لوحدها من هنا يا ريتكم كلكم تخدموا تخدموا مرضى تخدموا فقراء تخدموا مسنين تتخ... تخدموا معوقين مسجونين أهو كل الخدمات حلو لكن عيشوا نفس العيشة اللي عاشها المسيح فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين مرة كان عندنا خادمة فقدت ابنها وأنا عمال أقولها روح لها وعايل هم أقول لها إيه صعبة فجت خادمة تقول لي يا ابونا أنا هروح قبلك أصل أنا فقدت ابني زمان فأنا هعرف أسندها أنا هعرف لأن أنا عارفة هي حاسة بإيه وأنا هعرف أسندها فقلت لها أنت أهم مني لأن أنت مجربة بنفس التجربة خلونا أحبائي نشيل أثقال بعض تعليم الكتاب كده احملوا بعضكم أثقال بعض المرارة حمل تقيل شيل نصه أو كله في الصلاة تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم وروح حط كتفك وشيل أثقال الناس هتلاقي المرار اللي في حياتك خف وأي مشكلة بقت بسيطة ملقين كل همكم عليه لأن هو يعتني بيكم ربنا يدينا سلام ويرفع مننا كل مرارة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين